بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد موضوع أظن أنه موضوع مهم المسيح المعلم احنا بنتعلم المسيح كخادم فتلاحظوا ان احنا مش مركزين على معجزاته ولا على قوة لاهوته انما احنا واخدينه مثل اعلى كخدام ناخد المسيح المعلم تعالوا نتعلم كيف نعلم من المسيح نفسه والفكرة دي شغلت القديسين كتير لدرجة واحد اسمه القديس كليماندوس كتب سلسلة كتب ضخمة اسمها المربي على المسيح وركز قوي على الجزء ده على الفكرة دي ان المسيح هو معلم البشرية الاول والاخير وهو المربي للبشرية كلها كخدام بنتشبه بربنا يسوع بنحاول ان احنا نتعلم كيف نعلم اول سمة من سمات المسيح المعلم البساطة الشديدة ربنا يسوع يتميز في تعليمه ببساطة متناهية وعشان كده تلاحظوا ان اللي اتلموا حوالين المسيح كان اغلبهم ناس بسطة كل الجموع ما كانوش من الدارسين المثقفين الكهنة لا كان عامة الشعب هم المستمعين لربنا يسوع دايما والبساطة تبان في القاعدة اللي قالها الكتاب بدون مثل لم يكن يكلمهم دي ده درس نتعلمه من المسيح انك بدل هتكلم الناس قول كلام بسيط عارفين لما الواحد بيقول كلام كبير الانطباع اللي بيجي للمستمع ان الدين صعب المسيحية صعبة لما تقول كلام كبير انما لما تقول كلام بسيط يبان على طول انه ربنا قريب ربنا قريب لان الكلام بسيط ربنا مش بعيد مش صعب لانه الاجيال افتكرت ان اللي يفهموا ربنا دول ناس لازم يكونوا اذكياء او حكماء وطلعت بدعة مشهورة اسمها الغنوسية الغنوسية بتقول ان محدش يقدر يعرف ربنا الا العلماء الفهماء الدماغ ودي كانت فكرة يونانية ودخلت على الكنيسة وتعبت الكنيسة ومن ولادها أريوس واخدين بالكم فالغناس الغنوسية دي المسيح كسرها خالص وقال لا أنا الأطفال يعرفوني وأبسط ناس يفهموني طب هتعمل إيه قال كل حاجة هقولها هعملها كمثل أديكوا شوية أفكار بسيطة كمراجعة عشان يشرح الملكوت الملكوت دي حاجة احنا مش شايفينها ايه الملكوت ده يا رب فقال مثلا عشان تفهموا يعني ايه الملكوت يدخل الواحد جواه دي حاجة مش بالعين ويكبر فيه زي البذرة اللي تحطها في الارض شوية شوية تبقى شجرة انا مش شايف البذرة مش كده ومش شايف الملكوت لكن هو نقل لي فكرة بسيطة قوي ان ربنا يدخل حياة الواحد ويكبر جواه ويغير فيه وانا مش شايف اللي بيحصل ادي الملكوت فكرة انتشار الملكوت ينتشر ازاي قال زي خميرة تاخدها الست وتحطها في عجين كل الستات القاعدين زي بتوع العشوائيات بتوعنا كده عجباهم الفكر فاهمين الخميرة وفاهمين العجينة وفاهمين ان لما تحط في الاكيال الدقيق تيجي بعد يومين تلاقي الدنيا خمرت وهي مش عارفة ايه اللي حصل مش شايفاه بعينيها فده انتشار الملكوت بفكرة بسيطة أو فكرة الدينونة ايه اللي هيحصل في اليوم الأخير لو المسيح له المجد قعد يتكلم كلام لاهوتي زي اللي قلناه من شوية يبقى صعب على الناس قال لهم لا عارفين لما الصياد يطلع وماسك الشبكة ياخد الشبكة كده ويقعد على الأرض ويطلع السمكة دي كويسة على اليمين والسمكة دي يرجعها البحر ياخد السمكة دي يمين ودي يرميها في البحر قال لهم في يوم الدينونة كده الجماعة الصيادين بتوعي يعملوا عملية فرز ويقول مثل تاني يقول الراعي لما يجيبوا له القطيع بعينه على طول ده يمين ده شمال الخراف عن الجداء كل اللي قاعدين فاهمين كلام بسيط قوي كلام بسيط الدينونة بقت مفهومة يوم واحد وعملية فرز وتخلص في دقايق والحكاية سهلة يمين وشمال عشان يقول ليه ناس ناس تقبل وناس ناس ما تقبلش يقول مثل الزارع يقول الفلاح لما يمشي تنزل بذور على المدقات تعملش حاجة لأن المدقات العصافير بتيجي تاكلها لأن البذرة على السطح في بذور تنزل في أرض فيها طوب صخر كل اللي قاعدين فاهمين الكلام ده احنا يمكن مش فاهمينه دلوقتي لأن معنا ما بقيناش فلاحين فمش واخدين بالنا من الحاجات دي إنما في زمانهم كلام بسيط قوي الحجر ده يخلي الزرع ما يطلعش ولو طلع حتة صغيرة يتحرق ويموت أرض تالتة فيها شوك يتخنق لأن الشوك بيمص المية أرض رابعة لا فيها شوك ولا فيها صخر ولا هي مدقات تطلع نبات حلو الناس تسمع وتنبسط كلام سهل قوي بس طلعوا منه بمفهوم بسيط انه في واحد هيستجيب لربنا وتلاتة لا اللي لا دول يا بيعند يا مشغول بالدنيا زيادة يا واخد الحكاية بسطحية كلام بسيط قوي من غير ما يفسر لهم المثل المعنى وصل لما يقول مثلا جوه وبر البني آدم له جوه وله بر فيقول أيها الفريسي نقي أولا داخل الكأس تعرفين لما يجوا يغسلوا كاسات مثلا أو الصحون أو كده في شغالات يكروته عشان ايه ست هانم لما تبص تلاقي الدنيا من بره بتبرق انما من جوه تيجي تستخدم الكاس تلاقي من جوه مش نظيف كلام سهل قوي صحيح نقي اولا اللي يغسل يغسل من يدعك من جوه الاول وبعدين بره ده سهل فاهمين ازاي فربنا عاوز يقول نظف قلبك قبل ما تنظف منظرك هات الكاس واغسله مثل بسيط قوي لما حب يشبه الناس الفريسية اللي هم تدينهم منظر بس قال لهم عارفين القبر في قبور من بره مبيضة يعني شكلها نظيف قوي انما من جوه في عظام نجا نتانة حتى في التعبير كان كده نجاسة في ريحة وحشة فشوف التشبيه بره الواحد شكله حلو بس من جوه قلبه مش نظيف كل التشبيهات دي تبص تلاقي الكلام بسيط قوي حد فيكم ما فهمش اللي انا قلته لا كلام بسيط انما حاطط كل المسيحيه المبادئ المسيحيه كلها مبسطه جدا لا الالافات بتجري ورا المسيح ليه الحكايه سهله ومفهومه لما يحب يقول لنا ان الملكوت مش كل واحد زي التاني برضه في واحد عنده خمس وزنات امكانياته كبيره مطلوب منه كتير وفي واحد واخد إمكانيات أقل مطلوب منه أقل وفي واحد عنده إمكانيات محدودة بس برضه مطلوب منه حتى أبو إمكانيات محدودة ده لو ما اشتغلش هيتحاسب مثل الوزنات مثل بسيط قوي على طول يفهمني إن في درجات في السماء والمطلوب من واحد غير التاني يمكن انت ام كل اللي مطلوب منك تربي ولادك في خوف ربنا وست طيبة وغلبانة وعلى قدك دخلي ولادك السما تدخلي السما واحدة تانية ولا واحد تاني خد كتير من ربنا ولازم يبقى خادم ويتاجر بوزناته ويربح نفوس للملكوت كويس كل واحد له رسالته ده ربنا من بساطته في تعليمه كان بيستخدم بعض القصص اللي فيها شخصيات مستفزة أو شخصيات سيئة زي مثلا حكاية قاضي الظلم قاضي الظلم ده راجل مفتري طبعا انا لما اقعد احكي لكم حكايه عن راجل مفتري وست ارمله غلبانه كلكم تتعاطفوا مع الست الغلبانه وبعدين ربنا من اتضاعه يقول لهم ده انا لو كنت قاضي ظلم برضه بسبب زنها هقول انصفها وخلاص اما ربنا الطيب ما ينصفش ولاده ازاي شوفوا المثل البسيط يا رب انت قارنت نفسك بقاضي ظلم يعني قاضي ظالم قاضي ما بيخافش من حد مفتري بيتحرك بدماغه انما قال طب ما اسمعوا قاضي الظلم قاضي الظلم قال ايه ان كنت لا اخاف الله ولا اهاب انسانا ويحكي الحكاية كأنه بيعمل فيلم يعني سيناريو بيقول قاضي الظلم بيقول في باله ايه فاهمين ازاي خدام ابتدائي وحضانة كنا دايما نقول لهم لازم الشاطر فيكم وهو بيحكي يخلي العيال تفتح عينيها وتفتح بقها لأن هم حاسين بالتمثيلية قصاد عينيهم يعلي صوته ويوطي صوته وياخد صوت الحيوانات مرة ومش ربنا يسوع في تعليمه كان بسيط جدا لدرجة يعبر عن القصة بتفصيلاتها فالناس تفضل مشدودة كده ومركزة والمعاني عمالة تدخل بسهولة زي المية مثل تاني وكيل الظلم راجل أعمال والناس فاهمة في الوقت ده إن في وكلاء كتير شغل الفلاحين طول عمره في وكلاء وكيل أراضي مثلا والوكلاء يعني بعيد عنكم كتير منهم مش مش كويسين طب الوكيل ده كان بيضرب في جيبه وكان بياخد وينهب إنما قالوا له هتترفد الرئيس عرف إنك أنت مش أمين جاب المديونين وقال لهم تعالوا بصوا انتوا عليكم كام هختم قبل ما امشي خلوها 80 بدل 100 خلوها 50 بدل 80 قالوا له يا امر بيتك هنشوفك وبتاع حكايه سهله والناس كلها فاهماها قال لهم شوفوا الراجل ده امن مستقبله عرفتوا تامنوا مستقبلكم اشتريتوا شويه فقراء يشفعوا فيكم في السماء طلع معنى بسيط قوي صديق نص الليل في البلاد دي كلها عشش ويخبزوا أكلتهم بس ما يعملوش لتاني يوم فبالليل بعد العشاء بعد الغروب ما تلاقيش عيش جه راجل ضيف وصل في نص الليل فالراجل محرج لازم يحط له يتعشى قام خبط على العشة اللي جنبه يا عم الاقيش لقمتين عندك الراجل جاي يقول له يا عم انا في السرير ونفس نظام العشوائيات كلهم نايمين على سرير واحد فما اقدرش اقوم هصحي الخمسه يقوم التاني يزن فيخبط تاني فبيقول ما كانش هيقوم عشان صاحبه هيقوم من ايه من الزن اتعلموا الزن شوفوا البساطة يعني اللجاجة هتخليه يقوم يفتح فاقرعوا يفتح لكم كأن ربنا يسوع بيقول لنا كل أسرار الملكوت طريقة بسيطة جدا يبقى أول سمة تميز تعليم ربنا يسوع المسيح له المجد هي البساطة الشديدة وعشان كده لسه في ناس من الخدام في العشوائيات اللي هم نفس الكواليتي بتوع زمن ربنا يسوع بيقولوا كلام كبير لا الكلام الكبير ما ينفعش مش دي طريقة المسيح ده هم سابوا المجمع عشان الكلام الكبير وبقوا يطلعوا له على البحر ويقعدوا يسمعوا له الحكايات الحلوة بتاعته تاني علامة أو ميزة تميز ربنا يسوع في تعليمه أنه تعليم عملي أو التطبيقات يعني إيه في ناس تقول كلام كبير وكلام نظري إنها في الآخر تعمل إيه ما تبقاش عارف تعمل إيه تلاقي نفسك مش عا... مش عارف يعملوه ازاي الكلام ده انما تعليم ربنا يسوع كان يتسم دايما بالبراكتيكاليتي هتقولوا لا ده تعليم المسيح مثالي اه مثالي بس عملي اديكم مثل مثلا لما ربنا يسوع يقول ان اخطا اليك اخوك اذهب عاتبه بينك وبينه ده كلام عملي ولا لا جدا ليه اصلك لو ما عاتبتش هتشيل ولو عاتبت قدام الناس يصعب عليه مش كده شوفوا الكلام العملي يقول لك ايه لما يغلط فيك عشان قلبك ما يشلش ما هو عارف ان احنا ضعف روح عاتبه بينك وبينه وبعدين يكمل ان سمع لك شاطر يبقى ربحت اخوك طب لو ما سمعش تقفش عند كده روح هات حد يكون بيحبه ودخله في الموضوع ما سمعش هات الكنيسة ما سمعش خلاص بقى خد جنب هتعمل ايه اكتر من كده كلام عملي قوي كلام بسيط وعم بس عملي يعني ايه الناس تطلع عارفة هتعمل ايه سهل فاهمة تعمل ايه لما يقول مثلا ما تحوشوش في الدنيا الدنيا فيها حرامية هيسرقوا وفيها سوس لو حوشت يعني مع فضة وذهب كان بي السوس ياخده انما ايه رأيكم لما تحوشوا في السنة لا في حرامية ولا في سوس وصدق كلام عملي ليه الناس بتتسرق والمعادن تتركم تتركن وتصدي وقتها كان كده يعني حتى يعقوب خمسة يقول كده ابكوا أيها الأغنياء مولولين ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكما يعني ايه الصدى ده معناه ايه انك عمال تركن لدرجة صدى ما بقاش حد استفاد منه وفي ناس جعانة مش لاقيه تاكل فيبقى شهادة عليك فتاخد من كلام المسيح تطبيق عملي انك حوش ما بيقولكش ما تحوش كلنا نحب نحوش بس في اتجاهين للتحويش في واحد يحوش في السماء واحد يحوش في الارض لما يقول مثلا لما تعمل وليمة خلي بالكوا ده هو اتعزم في مرة لقى كل الناس بهوات وعاوز يقول كلام بسيط وعملي فيقول اعمل وليمة ما مش معقول مش هتعمل اعمل لكن لما تعمل وليمة ادعي الناس الغلابة عشان في الآخر ما يعرفوش يردوا الوليمة أردها لك أنا يبقى أنا اللي هردها لك بقى هشيلها لك دي كلام عملي صحيح صحيح أنا مش بنعمله يعني إنما هو كلام عملي براكتيكال مش بيقول لك العطاء ويسكت لا لو قال كده يبقى كلام مش عملي أعمل إيه يعني عطاء أعمل إيه في العطاء ده ما المحبة ما يسيبهاش كده يحط حاجات عملية تقوم تبقى عارف مطلوب منك ايه بالظبط برضه في نفس حكاية الولايم لقى كلهم بيجروا يقعدوا في الصف الأولاني قال له لما تدعي اقعد ورا شوفوا الكلام العملي يقوم يجي صاحب الحفلة يقول لك ايه اللي مقعدك ورا تعال معايا قدام لحسن يضطر يجي يقول لك ايه معلش يا فلان المكان ده محجوز لفلان وانت راجع ورا هيبقى شكلك مش حلو كلام كلام عملي جدا طبعا هو يقصد المعنى الروحي ما تبحثش عن المكان الأولى الصدارة قدام الناس خليك متواضع عشان ربنا ياخد بإيدك ويرفعك قدام كل الناس إنما شوفوا الكلام عملي حتى على المستوى التنفيذي applicable سهل ده من كتر عملية ربنا يسوع المسيح له المجد كان حتى مش بس في الوعظات مثلا خلصوا توزيع الخمس خبزات وتعبوا تهدوا يا عين التلاميذ يقول لهم ايه لفه تاني معلش يا جماعه لموا الكسر لموا الكسر يا رب لففتنا اول لفه قعدنا نقعد في الناس خدنا ساعتين 5000 راجل غير عيالهم وستاتهم وبعدين لفه تاني بنوزع بقى عيش وطلبات بقى الغلابه ما بتخلص ايه بقى قيمه بقى اجمعوا الكسر دي معلش روحوا اجمعوا الكسر كلام عملي مش معنى ان في بركه انك تستهين بالكسرة لا روح اجمعها كلام عملي تبقى اللقمة غالية حتى لو انت غني طب وماله ما كله من ايد ربنا علامة ثالثة من سمات تعليم ربنا يسوع المسيح اسلوب المقارنات وفي العلم الحديث يقولوا كده المقارنات من اكتر الحاجات اللي تبرز المعنى وتثبته في الذهن تبرزه وتثبته تلاحظوا ان ربنا يسوع كتير قوي كان يعمل مقارنات اقول شوية عشان الوقت ما تتعبوش منه مثلا الفريسي والعشار حطهم قصاد بعض في مقارنة ايش جاب لجاب ده دي فئة غير دي خالص دايما في كلامه يحطهم قصاد بعض ويرفع العشار وينزل الفريسي ويقلب الموازين كلها انما المقارنة تشد كل الناس لان عارفين ده وعارفين ده فالمقارنة جذابة لما يحط مثلا الأول والآخر يقول عاوز تبقى في الأول خليك آخر الكل واللي هيقف ورا هيطلع قدام ودايما يقعد يحط اللغة بالطريقة دي ده حتى مقارنات في بعض التوصيات مثلا يقول لا تخافوا ولكن أريكم ممن تخاف ما تخافش بس خاف الله يا رب الحكاية ما تخافش من اللي يقتل الجسد خاف ربنا اللي عنده سلطان يحطه في جهنم مثلا تحزن ولا تفرح يقول لك احزن وافرح طوبى للحزانة إنما كمان يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم وبعدين يقول ايه دايما يحط أشكال الغني والفقير لعازر مثلا مقارنة واضحة قوي بين ده وبين ده عزارة حكيمات وعزارة جاهلات ودور على الفرق فربنا يسوع كان يتكلم بالمقارنات تقوم تشدك المقارنة وتوضح لك المطلوب بالظبط آه من سمات ربنا يسوع المسيح في تعليمه أنه كان يعلم في كل مكان وفي كل وقت مسيح له المجد هو معلم دائما شوفوا علم على البحر وعلم جوه المركب وعلم على الجبل وعلم في البيوت وعلم حتى وهو بيتحاكم وعلم وهو على الصليب وعلم في البستان في كل مكان وفي كل وقت كان في تعليم في كل موقف وهو ماشي والجموع بتزحمه بيعلم في كل سؤال بيستلقاه بيدي تعليم وهو بيعمل معجزة بيقول تعليم فالمسيح المعلم لم يكف عن التعليم أبدا ما كانش عنده وقت للتعليم اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب في خدام لسه خادم يوم كذا يبقى لسه ما بقاش زي المسيح الشاطر تبقى خادم من غير يوم ومن غير ميعاد من غير مكان مش في البيت اللي هتدخله هتوعظ انت كلمة ربنا شغلاك هتقولها في بيتك مع اولادك مع اصحابك لو جت فرصة في شغلك وفي المواصلات لانك تشبه المسيح المعلم عاوز يوصل الرسالة لكل حد في اي وقت في اي مكان ربنا يسوع له المجد كمعلم كان يستخدم وسائل ايضاح وطبعا انتوا عارفين بقى التربية الحديثة والتعليم يركز قوي على النقطة دي ندي شوية أمثلة المسيح مثلا يقولوا له أيجوز نعطي جزية لقيصر أم لا يجوز سؤال محرج جدا وانتوا عارفين الإجابة كده أو كده تجيب مشاكل لو قال يجوز يبقى بيخون اليهود هيطلع جزية لقيصر كل اللي واقفين قصاده دول يهود بيكرهوا قيصر هيخسروا ولو قال لا يجوز اتسجلت عليه وتطلع الشكوى على طول للوالي الروماني بيهيج الناس ما يدفعوش الجزية وهما ده المطلوب بالنسبة لهم يوم المسيح لو المجد يقول ايه هاتولي دينار دينار ما كلنا عارفين شكله هاتولي بس ويمسك الدينار كده يقول لهم شوفوا وسيلة الإيضاح لمن هذه الصورة والكتابة ملك وكتابه الملك ده مين قيصر والكتابة دي بتاعت مين كتابة قيصر ادوا حاجة قيصر لقيصر لا يمكن تتنسي ليه مجرد انه مسك الدينار في ايده وسألهم دي صورة مين وكتابة مين وهم ردوا ببساطة وانتهى بنتيجة طبيعية خلاص بدل ده بتاع قيصر عليه صورته وعليه اسمه ادوها له وادوا حاجة ربنا لربنا انت بقى كإنسان عليك صورة ربنا واسم ربنا خليك انت بتاع ربنا خلي الفلوس لقيصر شوف التعليم البسيط بس طلع بوسيلة ايضاح فما طلعش من الدماغ مثلا كان في يوم سبت بيوعظ وكلهم متربصين له بس يكش يعمل معجزة يوم سبت وهو فاهمهم وبعدين لقى الراجل قاعد على الجنب كده عيني ايده مشلولة قال له ايه تعالى لا قال له قوم تعالى في النص تعالى في النص ما تستنى بعد المجمع يا رب وتخبطه يعني كده لمسة هيقوم على طول لا قم في الوسط عارفين بيعمل ايه عشان يصعب عليهم الراجل مشلول وبعدين يسأله ها هل يحل فعل الخير في الثبوت اختلف الناس اللي بتتكلم بقلبها طبعا يجوز راجل غلبان يا ريته يخف الناس اللي بتتكلم بالحرف الفريسية لا فزعل على قساوة قلبهم وقال لهم ده انت لو حمارك وقع مش هتفتكر ده سبت ولا جمعة وهتنزل وراه تجيبه لكن خدتوا بالكم الحركة قوم تعالى في النص بقى اليد اليابسة وسيلة إيضاح عشان يعمل عليها ديسكشن يقوم يثبت المفهوم يطلع كل واحد فهم يجوز فعل الخير يوم السبت مثلا وسيلة إيضاح عاوز يعلمهم التواضع بشكل ملح يقوم يجي في أهم ليلة في حياتهم معاه أخطر ليلة وهو عمال يقول لهم أنا ماشي أنا ماشي أنا ماشي وليلة الفصح وليلة العيد وليلة تكريم وليلة محترمة ويدخل ويطلع لابس المنشفة ويقعد على الأرض وافرد رجلك يا بطرس ويبقى كل واحد مش مصدق مش شغلتك يا رب شغلة عبد محدش يقدر يفتح بقه وياخدهم واحد واحد طب ما كفاية واحد لا خلي الدرس يتغرس وسيلة إيضاح ولما يقعد يخلص قال لهم فهمتم فهمتم أنتم تقولون أني أنا السيد والمعلم وحسنا تقولون لأني أنا كذلك فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض وسيلة كان ممكن تقولها يا رب بالكلام لا مش بجمال لما يوريها لهم هنا الدرس وسيلة إيضاح يفضل المفهوم طول العمر هنا أذكر خادم راح السماء كان قالوا له عليك درس غسيل الأرجل وكان بيدي عيال في خمسة ابتدائي وفضل طول الأسبوع يفكر يعملها زي قالوا له لازم وسيلة إيضاح فجت في دماغه فكرة جميلة قوي جاب ورنيش بني وورنيش اسود وفرشتين ودخل الفصل وقعد على الارض وفردوا يا عيال جزامكم والعيال بقت مش مصدقه الاستاذ الاستاذ كان شتاء ولابسين جزم كلهم واصر يغسل رجلين واحد واحد إيه مش يغسلهم يلمع جزمه واحد واحد طبعا نفسيا الولاد كانوا مستكترينها هو نفس شعور بطرس خلي بالكم الشطاره هو نقل الإحساس بالظبط هما بيحبوا الأستاذ شايفينه حاجة كبيرة بس إيه رأيكم الأستاذ قاعد بيلمع الجزم على طول ما تطلعش لا يمكن واد من الولاد دول ينسى طول عمره منظر أستاذه وهو بيلمع جزمته زي ما فيش تلميذ نسي طول حياته منظر المسيح وهو بيغسل رجليه مش ممكن فيش غير واحد اللي اللي نسي المنظر أو المنظر ما قطعش فيه لكن وسائل إيضاح يوحنا المعمدان اتمسك وفاضل من تلاميذه كم واحد كده لازقين له مش راضيين يسيبوه وهو خلاص عارف ان ميعاده جه ومأموريته خلصت والمسيح ابتدى ياكل الجو وهو فرحان بس الكام واحد اللي لازقين له دول عاوز يوزعهم فظروف السجن وهو عاوز يقول لهم كفايه انا انا دوري خلص قال لهم طب روحوا اسألوا المسيح ده أنت الآتي أم ننتظر آخر هو عاوز يقول له استلم بقى يا رب أنا خلصت مش عاوز تلاميذ راحوا للمسيح بيقولوا له إيه يوحنا بعتنا بيسألك أنت الآتي أم ننتظر آخر ما ردش هما عمل إيه بقى يحط إيده العمي يبصرون والصم يسمعون والموتى يقومون والبرص يشفون والشياطين يخرجون بعد ما عمل كل الوسائل دي قال لهم روحوا قولوا ليوحنا اللي شفتوه فاهمين طول السكة يقولوا طب ما هو أشعية قال كده المسيح هيعمل كده فعقبال ما وصلوا ليوحنا قالوا له هو طبعا لأن العمي يبصرون والصم يسمعون والموتى يقومون فاهمين ازاي إنما المسيح ما جاوبش عمل الوسيلة اللي تخليهم يفهموا الدرس لما أمسكت المرأة في ذات الفعل وفي ثورة من اليهود هيموتوها هيموتوها وفرصة كمان يغرقوه في الموضوع لأنه عارفينه حبيب الخطاة فهي موقف حساس جدا هو محب العشارين والخطاة الخطاة يعني الزنا فجابوه قبل ما يرجموها هي فرصة يعني كده كده هتترجم هم متصورين كده قول بقى تقدر تدافع عنها تتحدى موسى موسى قال تترجم موقف صعب جدا وما يقدرش يعلم في ناس ماسكه طوب في ايديه هيوعظ ازاي وهم ماسكين الطوب كلهم جاهزين للضرب شوفوا بقى ربنا يسوع عمل ايه يقول انحنى على الارض هو قال جمله واحده بس من كان منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحاجه بس ما سكتش ركع على الأرض وبدأ يكتب على الأرض مفيش وقت حتى يروح يعمل يجيب حاجة ايه اللي انت عملته ده يا رب سكتهم كلهم وخلاهم كل واحد يراجع نفسه والبعض بيقول يمكن ابتدى يكتب وصايا على الأرض فكل واحد شاف الوصية قال لك يا نهاري ده شكله عارف فابتدى ياخد جنبه ويرجع من الكبير للصغير من التدق ومن الشيوخ لأن عمال يحط لهم الوصايا والبعض قال إنه ابتدى يكتب خطاياهم أيا كان هو ما فيش مجال للوعظ لكن وسيلة إيضاح وسيلة إيضاح للمرأة الزانية اللي ورا ظهره خلي بالكم ده هو واقف محامي واقف بيحامي عنها هياخد الطوبة هو وهي شايفاه بيتذل ويوطي على الأرض بسببها فاهمين المعنى يعني يا بنتي زلتيني عشان أستر عليك خلتيني ألمس التراب عشان أفديك فاهمين الرسالة إنها مفيش مجال يوعظها دلوقتي بس هي شايفة بعينيها المنظر المسيح بيحامي ومستعد ياخد الطوب في جسمه وفي وشه وبيوطي على الأرض مكسور ولما مشوا كلهم كانت الرسالة وصلت ما احتاجش يقول لها ايه غير كلمة واحدة لا تعودي تخطئي أيضا أما دانك أحد يا بنتي قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك ولا أنت أنت الوحيد اللي من حقك ترجمني لأنك واضح أنك الوحيد اللي ما عندكش خطية قال لها أنا مش جاي أدين حد أنا مشيتهم لك امشي بس ما تغلطيش تاني وسيلة إيضاح أسلوب من أساليب التعليم في حياة ربنا يسوع المسيح المعلم أسلوب الأسئلة أسهل حاجة الوعظ على فكرة إنما ربنا يسوع كتير من كلامه كان عشان يوصله كان يرمي سؤال ودي حكمة المعلم مش كل حاجة تطلع خبرية تقريرية كده لا مثلا اليهود قدام منه مذاكرين مزامير ومتغاظين منه ومش راضيين يؤمنوا بيه قال لهم بصوا عندي سؤال في مزمور لداود بيقول قال الرب لربي كنتوا بتقولوا انه ربي دي المسيح لكن كمان بتقولوا المسيح ابن داود هنا المسيح سماه ربي ازاي المسيح يبقى ابن داود ورب داود وانت رب هتسأل ولا هتوعظ لا ما هي وصلت خلاص المسيح هو رب داود وابن داود هو رب داود لأنه إله حقيقي وهو ابن داود لأنه تجسد وتأنس إنما ما بيقولهاش وعظ بيقولها سؤال بيقولها سؤال آه مثلا يلم التلاميذ في مرة يقول لهم ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان طب ما انت عارف يا رب كل حاجة بس نعمل كده ديسكشن واحد قال له في ناس بتقول أرمية في ناس بتقول أشعية في ناس بتقول واحد من الأنبياء طب وانتوا بتقولوا ايه طب هو دي طريقة مهمة جدا في التعليم في مثل السمير الصالح جاي واحد يسأله سؤال خلي بالكم ممكن يجاوب على سؤال بحكاية لما قال له من هو قريبي حكى له حكاية بتاعت السامري الصالح لكن ختمها بسؤال قال له من فيهم ترى كان قريبا له مش انت شفت كاهن ولاوي وسامري يطلع مين فيهم قريبه ايه قيمة السؤال يا رب لا احكم انت السام الفريسي والمرأة الخطية يا سمعان عندي كلمة أكلها لك قول يا رب كان لدين مدينان وحكى حكاية المجانين مين فيهم بيحبوا أكتر بيسأل طب ما انت عارف لا معلش خليه هو يجاوب عشان كلامه يقعد في دماغه قال له الذي سامحه بالأكثر قال له شاطر فهمت ولا لسه فهمت ان هي تستاهل تتسامح لانها بتحب اكتر حتى لو مديونة باكتر فهنا السؤال بيكشف حاجة ربنا يسوع له المجد وهو بيشفي ابن الراجل اللي كان عليه صرع الولد ده قال له أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن حط تعليم حط تعليم أن كل شيء مستطاع للمؤمن بس حطها في سؤال تقدر ولا ما تقدرش ابتدى الراجل يراجع موقفه ده مش بيسمع وعظة ده بيستلقى سؤال مضطر يجاوب لأن في ناس تسمع الوعظة كلام كلام كلام بس السؤال ما دخلوش انت مؤمن ولا غير مؤمن فلما وجه ليه السؤال ما بقاش تعليم ونظري ده أصبح سؤال ضمير قال له أؤمن وبعدين سكت قال له لا أنا لا أؤمن أنا مش عارف أؤمن يا سيد لكن أعن عدم إيماني أنا كنت هستعجل وأقول أؤمن إنما الظاهر بكلامك أطلع غير مؤمن واضحة الفكرة المسيح بيعلم بأسئلة والأسئلة تطلع اللي هو عاوزه آه حاجات كتيرة زي كده مثلا في قصة الخمس خبزات المسيح له المجد يقول لهم عندكم أكل قد إيه أكل قد إيه ما فيش غير خمس ترغف يقول لهم روحوا بس شوفوا الله يا رب ده كلام ده ويحطهم في موقف ويسألهم شوفوا عندكم ايه دوروا دوروا هتلاقي في تعليم روح دور دور في الامكانيات الضعيفة اللي عندك هتنفع بس روح دور قالها في سؤال روحوا بصوا على اللي عندكم انما الامر ده او السؤال ده عندكم ايه في ايدك ايه ده سؤال بس كله تعليم يوم ما قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين بصوا لبعض وقالوا ما جبناش عيش ربنا يسوع انتهرهم بسؤال قال لهم يوم الخمس ترغفة كام قفة شلتم ده سؤال مراجعة بقى عشان نسيوا الدرس قالوا له 12 قال لهم يوم السبع خبزات كام سلة شلتم قالوا له سبع سلال وبص لهم بس كده نسيتوا الدرس انا هتكلم برضو على اكل وشرب بعد كل ده فعلى طول فهمه يقول الكتاب معلقش ربنا يسوع بعد السؤال ده معلقش ليه فهموا انه كان يتكلم عن تعليم الفريسيين فهموه على طول ليه السؤال بيقول انه ما يصحش نقلع على اكل وشرب انا بكلمكم على حاجة اخطر مش العيش اللي هتجيبوه عند الفريسيين من الفريسيين تعليم الفريسيين اخطر ربنا يسوع من أساليب التعليم بتاعته تجاوزا أقول دائما تعليم كتابي عشان بس نتعلمها احنا كتابي يعني ايه يعني يرجع للعهد القديم او نقدر نقولها بطريقة تانية يربط القديم بالجديد انما احنا عشان نتعلم المسيح لازم تعليمك يبقى كتابي من الانجيل عشرات ومئات من المواقف يذكر فيها عهد قديم وهو بيتكلم عن الدينونة واليوم الأخير يقول كما كان في أيام نوح يجوزون ويتزوجون هكذا يكون يوم ما يجي ابن الإنسان جاب حكاية نوح لما قالوا له ادينا آية قال لهم لا يعطى هذا الجيل آية إلا آية يونان النبي ويشرح كما كان يونان في بطن الحوت يجوز يجب أن يكون ابن الإنسان في بطن الأرض لما لقى في حتة مش قبلها خالص قال له ما فيش نبي له كرامة في وطن إلا في وطنه ما فيش كرامة في وطنه وقال لهم أصل وقت إيليا شوفوا الربط وقت إيليا ما فيش حد خد بركة ضيافة إيليا إلا أرملة صرفة صيدا غير يهودية وما حدش خد بركة الشفاء من البرس على يد أليشع إلا نعمان السورياني شوفوا الربط ربط في التجربة على الجبل ربنا يسوع بيرد آيات من سفر التثنية ثلاث آيات بثلاث تجارب طب يا رب أنت ربنا قول جديد قول زي ما أنت عاوز لا تعليم كتابي عشان كده يقول السماء والأرض تزولان لكن كلمة واحدة أو حرف من كلامي لا يزول ويقول كلامي منسوب للعهد القديم عشان يعرفوا أنه هو اللي قال كلام العهد القديم برضه لما يلاقيهم قافلين ودانهم يقول لهم صدق أشعياء اللي قال عليكم ها لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم آذان يسمعون ولا يفهمون يقول لهم أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي رأى وفرح كل كلام ربنا يسوع بيربطه بزمان أكتر من ده كله بقى بعد قيامته اتمشى تمشية طويلة مع اتنين من التلاميذ خدت لها بتاع يعتقد من أربع لست ساعات تمشية طويلة قوي بس كانت حتة درس كتاب بقى من فم المسيح له المجد لكل الأجيال لما قال لهم انتوا قلبكم أصله بطيء مش فاهمين ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب مسك عهد قديم من تكوين لآخر سفر يطلع المسيح منه هو بيطلع المسيح بنفسه شوفوا العظمة تعليم كتابي تمام شوفوا التلاميذ بعد كده كل وعظة في أول سفر الأعمال داود قال وشعية قال ليه ويربطوا بالمسيح شربوا الصنعة صح فهموها صح المسيح المعلم كتابي وإن كان ده كلامه وكتابه إنما عشان يعلمنا ينفعش تبقى خادم تقول مبادئ مش من الكتاب تقول تعليم مش من الكتاب تقول كلام شكله حلو بس ما فيهوش آيات لا ما ينفعش مش طريقة المسيح له المجد ده كمان قصص التشبيهات العهد القديم يربطها بنفسه يقول لهم كما رفع موسى الحية في البرية في يوحنا 3 هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان عشان لما يطلع واحد يشكك في العهد القديم نقول له أنت لو شككت في العهد القديم تبوظ العهد الجديد كله لأن العهد الجديد واخد كله من العهد القديم مرتبطين ببعض ما ينفعش تفصلهم عن بعض المسيح استدل من العهد القديم في مئات من المواقف والكلام التعليم بالممارسة يعني ايه غير الحتة التعليم اللي هو التطبيقي لا في حاجة اسمها التعليم بالممارسة يعني مثلا في الخمس خبزات يقول للتلاميذ ايه اعطوهم انتم ليأكلوا هو ما لهمش وعظة عن مسؤوليتهم عن الشعب ما اداش وعظة بالمفهوم ده انتم كرعاه مسؤولين عن روحيات الشعب وعن جسديته ما قالش الكلام ده إنما هم مارسوا الحتة دي مارسوا إيه يمدوا إيديهم ويشفوا زيه مارسوا يدوا حل من الخطية مارسوا يوضبوا الأكل للغلابة مارسوها فدخلت وعششت وشربوها مفيش وعظة بالمعنى ده إنما تعليم بالممارسة تعليم الشركة مثلا بقى يعيش معاهم ياكلوا ويشربوا ويناموا مع بعض فدابوا في بعض تلاميذ ومرة قال لهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذها لكن ما وقفتش عند الآية دي ثلاث سنين ونص أكلين شاربين نايمين مع بعض فالشركة بقت حتة من قلبهم يقدر تلميذ بعد كده يقول أنا ما عرفش يقول أنا ما عرفش يقول أنا أبدا يقول أنا إزاي ده هم شربوها مرسوها تعليم بالممارسة زي ما تقول للعيال مثلا عاوز تدي درس لطفل انه لازم يشارك لا يا حبيبي اعمل له لعبة فيها sharing خليه يلعب لعبة تكون كل واحد فيه ليه دور خلاص هو عارف ال sharing ده يعني ايه انما تقعد تقول له كلام نظري صح انك انت تشارك اخوك وخ... لا ما اعرفش الكلام ده العبيد اللي في عرس قانا الجليل ربنا يسوع لهم املوا الاجران ميه املوا الاجران ميه يملوا ميه قدموا قدموا لما يقدموا يلاقوا الناس بتستطعم الناس تستطعم طلعت خمرة انا حاططها بايدي تعليم بالممارسة هو بقى حتة من المعجزة العبد من دول بقى مشارك في المعجزة بايده بايده حط مية طلعت خمرة هو اللي حاططها مش المسيح اللي حطها طبعا تفرق كتير قوي هو اختبر ان التعليم ده دخل دماغه وقلبه دحرجوا الحجر هو يعني انت هتقوم لعزة مش هتقدر تدحرج الحجر يا رب لا معلش خليهم يدحرجوا الحجر اصل هم بيدحرجوا الحجر في رعب ايه ده هنفتح قبر ميت بقاله اربع ايام ايه لزوم بس الكلام ده دحرجوه بس حلوه حلوه طب ما كان يطلع محلول يا رب يعني انت جيت في دي لا معلش تعليم تعليم دحرج الحجر كل واحد بعد كده يعرف انه عليه دور في دور للنعمة ما نقدرش عليه يقوم ميت وفي دور عليك دحرج الحجر ربنا يقوم الميت وانت تحله هو دور محدود بس دور لازم تعمله المسيح مش هيعمله لك هيعمل الحاجة اللي ما تقدرش عليها بس عشان يعلمهم الخلوة كان ياخدهم خلوة مش يقول لهم يا جماعة المفروض الواحد يقعد خلوة لا ياخد التلاميذ ويختفوا عن الناس يقعدوا يصلوا يحكوا يناموا خلوة ياخدهم عشان يبعدوا عن الجموع شوية هم شربوا الحتة دي الخلوة مهمة تعليم بالقدوة آخر نقطة بجد المسيح المعلم بحياته يمكن كانت المفروض تتقال أول نقطة ربنا يسوع ما فيش حاجة علم بيها إلا وشافوها فيه عشان كده في قصة جميلة يقولوا بعد ما خلص صلاته مرة جم قالوا له ايه علمنا يا رب أن نصلي ليه شافوا حاجة جديدة مش دي صلاة اليهود مش ده نظام الصلاة بتاع الفريسيين مش ده الكلام اللي قاله يوحنا المعمدان هو عنده حاجة جديدة ما هم مذاكرين الكلام ده عارفين الفريسيين وعارفين لكن هو بيصلي بطريقة قال لهم علمنا بقى يا رب هم طلبوا التعليم لما شافوا الدرس شافوه بعينيهم في المسيح فسألوه ما تقول لنا بتقول ايه بتصلي ازاي ما تكلمش المسيح عن الصيام كتير صام 40 يوم فالكنيسة عرفت الصيام ضرورة حاجة مهمة جدا لأنه صام ما عادش يقول لهم فن الحرب الروحية والدخول مع الشيطان في جولات لا دخل التجربة وغلب وبقت مدرسة من حياته من قدوته من شخصه عشان كده في مرة قال ايه تعلموا مني ما قالش تعلموا التواضع لا قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب بمعنى المسيح ممكن يدي دروس في التواضع تملأ 100 شريط إنما ده مش مهم كفاية إنك تبص على المسيح المتواضع هتعرف يعني إيه تواضع تواضع لغاية النهاردة تعريفه مش ما يعني ملوش تعريف واحد يعني في يوحنا الدرجي بقى بالتواضع حاطط في الأول حوالي 12 تعريف من فم القديسين كل قديس عرفه بطريقة إنما الحقيقة التواضع لا يعرف إنما التواضع يرى في المسيح مهما قعدنا نحكي إنما في الآخر هو ده التواضع هي الحلاوة دي هو المنظر ده قدوة عشان كده لؤى البشير يقول إيه جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به شوفوا شوفوا النص ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به ما فيش حاجة علمها إلا لما كان بيعملها طب احنا بقى ننفع معلمين ولا لا يا ما دروس ما نقدرش نعملها ده في دروس ما بنحاولش نعملها ما بنحاولش إنما المسيح لم يعلم شيء إلا كان يعمله المسيح كان قدوة لكل حاجة بيقولها الحب حب الأعداء أي حد يقول له صعب يقول له اتفرج على الصليب مش كده أي حد يقول للمسيح صعب يقول له اتفرج هوري لك إنه مش مستحيل يقول له يا رب العطاء اللي بلا حدود ده صعب يقول له شوف أنا بعمل إيه مع الناس يقول له يعني ايه يضيع نفسه دي يقول له اتفرج عليا ابن الانسان ليس له اين يسند راسه مفيش حاجة قالها المسيح الا وتتفهم فيه هو عشان كده الخادم المعلم هو اولا مسيح عايش وبعد كده يقول اللي يقوله لما ما كانش يعيش اللي بيقوله يبقى التعليم مش هيوصل لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا